بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين رحمة المهداء إسماعيل اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالة اليوم إلى قيمة كبيرة جدا جدا حاجة عظيمة رسالتي إلى العقل العقل العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيه وأعزنا وشرفنا وميزنا بيه عن الحيوانات وعن باقي المخلوقات لأن الله عز وجل خلق الجماد والنبات والحيوان وبعدين الإنسان الانسان ده هو اللي مميز عن كل دول بالعقل بالعقل الذي اودعه الله تبارك وتعالى فيه لكن العقل له حدوده له حدوده ما ينطلقش بقى ما ينطلقش في مجالات مش بتاعته وده موضوعي فانا بخاطب العقل ايها الانسان الذي اودع الله عز وجل فيك هذا العقل وميزك به انت مكلف بالعقل وعشان اعطاك العقل نزل بقى الرساله بقى في دلوقتي دين انت مسؤول عنه شلته امانه بهذا العقل لو ما عندكش عقل ما انتش مكلف ولذلك يقول لك دايما كده ايه اي امر معين ربنا فرضه على الانسان اه يكون في الشروط بتاعته ايه الاسلام ال ال العقل وبعدين البلوغ والرشد وكذا كذا كذا لكن العقل العقل الله تبارك وتعالى وضح انه هو الخالق فقال مثلا في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ركب الله فينا العقل عشان نتدبر به نتفكر به نوزن به الأمور نعرف به الحلال من الحرام الصح من الغلط وهديناه النجدين ها فمعروف ده كده وده كده وديك بتميز بتميز بيه كرمك الله بهذا العقل في سورة الإسراء ولقد يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فضلناهم بإيه؟ بالعقل اللي بيتفكر اللي انت بتفكر بيه بتتدبر بيه يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول في سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا اللي هي الجبال يعني ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكرون ليل بعدين يجيب نهار يجيب يوم الشمس والقمر تجيب يوم والنهار لما يروح ويجي يعني الشمس تغيب وتيجي تجيب يوم والنهار يغيب ويجي يجيب شهر اه ان في ذلك ايات لقوم ايه يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يعني نخيل طالع بجدر واحد اثنين ها وساعات جدر واحد يطلع واحده صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ده مزز ليمون وده حلو تفاح ان في ذلك لايات لقوم يعقلون شوف الكلام لا يتفكرون يعقلون ده تكريم للعقل ايوه تكريم للعقل وفكر ها آه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الاثنين في سورة ياسين يعني ها فكر وتدبر في آيات الله قل انظروا ماذا في السماوات وال إلى آخره إنما بقى نقطة مهمة جدا جدا جدا في العقل في العقل أن العقل مجاله علم الشهاده لا يتدخل العقل اطلاقا في علم الغيب خلي بالك من النقطه دي العلم علمان علم بتدركه بالحواس الخمس اسمه علم الشهادة ايه الحواس الخمس السمع والبصر والشم واللمس والتذوق يبقى السمع والبصر والشم واللمس والتذوق اي حاجة بتجيبها بالخمسة دول اسمها علم شهادة شهادة بتشاهده بتشوفه بتعينه تمام ما غاب عن الحواس الخمس اسمه علم ايه غيب غيب غاب عن غيب الجنة غيب الملائكة غيب النار غيب القبر غيب كل ده غيب غيب غاب عنك طيب شيء غاب عنك هتفكر فيه بعقلك كيف ادوات العقل في التفكير السمع والش- والبصر والشم واللمس والتذوق طيب الغيب بتجيبه بالخمسه دول لا اجيبه ازاي ده, ده هو غاب عن الخمسه دول عشان كده اسمه غيب يبقى هتفكر فيه ازاي بالعقل بقى يبقى حرام تظلم عقلك فتد- تخلي العقل يخش فين في علم الغيب الله عز وجل وضح القضيه دي حته علم الغيب وعلم الشهاده قال في سوره الرعد الله يعلم ما تحمل كل انثى في الحمل يعني وما تغيض الارحام وما تزداد تغيض يعني ينزل يبقى طقس ها وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال عز وجل يبقى يعلم الغيب والشهاده طب ادينا امثله كده للغيب والشهاده سواء منكم سيان عند الله من اسر القول يعني يبقى قولك جوه طب لما قولك جوه ده انا ما اعرفوش يبقى اسمه علم ايه؟ علم غيب غاب عني ومن جهر به جهر به يبقى علم شهاده اه انا اعرف علم الشهاده كبني ادم لكن علم الغيب لا سواء منكم من اسر القول ادي علم غيب ومن جهر به ادي علم شهاده ومن هو مستخف بالليل متداري ده غيب بالنسبه لي وسارب بالنهار يعني بارز واضح بالنهار يبقى ده شهاده الشهاده والغيب عند الله سيان لكن عندي انا وانت كبس كبشر بني ادمين ها لا نعلم الا علم الشهاده بس اللي بنشوفه اهو لكن ما غاب عنا اسمه علم غيب لا لا يكون الا لله لا يكون الا لله ولا يعلم الا الله قال الله تبارك وتعالى سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ده الله عز وجل لكن أنا ما أعرفش إلا علم الشهادة بس شهادة بس قال الله عز وجل في في سورة آه، النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون آه، اخر سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير يبقى ولو انه مش موضوعي بس بسرعه قوي لما يكون الله عنده علم الغيب تقوم انت يا مسلم يا موحد تقول ان فلان يعلم الغيب غير الله ها وتقول له روح لواحد يفتح لي بندل وي- ويقرا لي الكف وي- ويقرا ال- ال- القهوه ومش عارف ايه و- و- وليه كده يقول لك اه اصل ده راجل واصل واصل فين ده مكشوف عنه اللحاف ده مكشوف عنه ال- ال- ال- الحجاب حجاب ايه وبتاعي في حاجه اسمها مكشوف عنه الحجاب خلي عندك دين والناس النهارده لما يشتروا الجرايد قال اول ما يفتح الصبح يفتح حظك من السماء بختك يا مخيف انت والنجوم وبعد ما يقرا يقول لك ايه اه كذب في كذب اه آه، طب ما هو النبي بيقول كذب المنجمون ولو صدق النبي قال كده مين قال لك ان ده حديث هتفجر ما هو ما دام بيقرا غلط وبيعمل غلط هتلاقيه فاهم غلط المهم مش موضوعي لكن عايز ارجع تاني اقول ان العلم علم غيب وعلم شهاده شهاده يدرك بالحواس الخمس اللي قلناها ما غاب عن الحواس الخمس يبقى اسمه علم غيب اه نمط العقل كله في علم الشهاده شغل عقلك في علم الشهاده حذاري تقرب بعقلك من علم الغيب هتضل هتضل انما علم الشهاده يلا الله عز وجل يقول سوره ال عمران ان في خلق السماوات والارض مم. اهو أهو السماء والارض واختلاف الليل والنهار ها، لايات لاولي الالباب اصحاب العقول مين الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات يتفكرون يتفكرون في خلق السماوات والارض يلا شغل عقلك اصل علم شهاده ها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ها؟ يبقى فكر عقلك ما دام بعلم شهاده قل انظروا ها؟ ماذا في السماوات ها؟ والارض ها؟ آه، والجبال ارساها آه، والارض مددناها آه، آه، انزل من السماء ماء يلا فكر ها والسحاب المسخر بين السماء والارض براحتك براحتك اسحاق نيوتن قاعد وقعت التفاحه على دماغه ما خدهاش كلها بقى وخلاص ولا ده حلوه وبتاع لا فكر ها ليه نزلت على دماغي؟ ليه نزلت من فوق لتحت؟ ما راحتش يمين ليه؟ ما راحتش شمال ليه؟ طب ما طلعتش فوق ليه؟ اه طب نرمي حاجه ثانيه، طب حاجه اتقل، طب حاجه اخف، طب اه اه اكتشف مش اخترع، اكتشف كانت موجوده بس كشف اكتشف الجاذبيه الارضيه. ها؟ لانه اعمل عقله في علم الايه؟ في علم الشهاده في علم الشهاده واكتشف والنظريات كلها كده تقوم على الملاحظه والاستقراء ومش عارف الايه والواقع والواقع يعني شهاده شغل عقلك في علم الشهاده زي ما انت عايز الله يكرمك انما تيجي عند علم الغيب واحترم العقل وقف وقف قول علم الشهاده افكر فيه بعقلي اما علم الغيب اخده على قلبي احطه في قلبي على طول بدون تفكير لا تفكير ولا عقل في علم الغيب هتضل اقنعني كده بالغيب بالعقل بقى هتدخل العقل في علم الغيب طب طب اقنعني بقى اقنعني ان الجنه فيها شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها في حديث البخاري واقرأوا ان شئتم وظل الممدود سوره الواقعه اقنعني كده ان جهنم فيها شجره اسمها الزقوم ان ان انها شجره تخرج في اصل الجحيم جدار جهنم اه بص هتقول ايه؟ هتقول ازاي؟ اه شفت ازاي لغه العقل والعقل سمع بصر شم لمس تذوق طب ما ده غير هتدخل دول ازاي في الغيب؟ وانت شفت الغيب؟ لا يبقى بتفكر يبقى ازاي بتدخل عقلك في غيب؟ يبقى انت بتظلم العقل انك بتقول له يا عقل اديني حكمك في حاجه لا شافها ولا سمعها ولا شمها ولا دقها ولا لمسها الله يبقى ازاي دي؟ يبقى ازاي؟ عشان كده اعداء الله يروحوا موقعيننا في الحته دي يجي يقول لك انا عايز قبل ما اتكلم معاك بس مش انت مسلم اه طبعا الاسلام دين العقل ها رد عليا الاسلام دين العقل ولا لا؟ وعندكم العقل ربنا كرمكم بيه ولا لا؟ قول لي بقى كده يا سيدي بالعقل بالعقل بقى معلش مؤاخذه يعني واحد مات وحطيناه في التربه تقولوا لي بقى بيجي له ملكان يقعدوه وفي التربه ويقولوا له من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينه ازاي الكلام ازاي بص ازاي اقنعني كده اقنعني كده بالعقل كده مخخي ما اعرفش اقنعك بالعقل ده تاخده على قلبك مش بعقلك ليه لانه غيب لا انا ما اقتنعش بالغيب تبقى كافر هو الفرق بين المسلم والكافر ايه الايمان بالغيب اول سوره البقره ذلك الكتاب الكتاب لا ريب لا شك فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بالغيب اهم نقطة انت مؤمن بالغيب اه يبقى مؤمن بالله عز وجل انما اعداء الله مسمينها الايه ال- ال- الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة يقول لك ما وراء الطبيعة بص انا لا اؤمن الا باللي احط ايدي عليه الا اشوفه الا الناس مش مهم قول له انت كذاب طب ما انت مؤمن بالكهرباء في كهرباء ولا مفيش وتقدر ايه الكهرباء دي في هواء حوالينا ولا مش مفيش فين هو حد شافه الجاذبيه الارضيه شكلها ايه الروح فلان كان معانا ومات مات يعني روحه طلعت شفتها وهي طالعه شفتها لمستها شمتها دقتها ها لكن مؤمن ولا مش مؤمن اه يبقى ما تقوليش بقى مش كل حاجه غايبه عني مش مؤمن بيها لا بس انا بتكلم على العقل والغيب حذار تدخل العقل في الغيب اوامر الله الاسلام بناخده كده على طول على قلبنا بدون اي تفكير بالعقل مثلا ربنا تبارك وتعالى سورة الايه القصص واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه وفرعون بيقتل فرعون يذبح ابناءهم لما يكون ولد اللي تجيب ولد يتذبح لكن بنت تدع حي ليه عشان ما حدش ياخد الحكم منه يبقى نعمل ايه فاذا خفت عليه ها فالقيه في اليم فالقيه في اليم طب وربك تقول لي بالعقل كده دي ازاي ايه واحده آه، تحط ابنها في تابوت كده وتحطه في البحر ايه ده طب حطيناه في البحر عشان ايه يهرب من فرعون يقوم فالتقطه آل فرعون ايه ده بقى لا مفيش عقل هنا في الله ده ده وحده الله اؤمن بالغيب اؤمن بالغيب على قلبي على طول سوره الصفات ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم بعد ما جاء سيدنا ابراهيم بعد ما جاب ابنه اسماعيل بعد 80 سنه يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اب يذبح ابنه ازاي ما- اه قلت ازاي ازاي لغه ايه لغه العقل ده شهاده دي لا ده غيب الله عز وجل بيقول لنا بالوحي ها ولذلك عبنا احنا بقى كمسلمين ان احنا متخيلين ان كل حاجه لازم اقنع بيها بالعقل فبدانا نجيب الغيب وعايزين نفسره بالعقل طب نغلط بنغلط مين قال لك تفسر الغيب بالعقل ها ادي أه ولذلك بص مثلا ساعات يجيبوا لنا واحد يقول لك ايه مفكر اسلامي يا حبيبي ما تفكرش في الثوابت فكر في ازاي المجتمع الاسلامي كذا ازاي انك انت تفكر اه لكن ما تفكرليش في ثوابت اسلاميه وما تدخليش عقلك في غير ولذلك ناس ضلت وسمعناهم واحد قال لك مفيش حاجه اسمها شفاعه شفاعه ايه ده الشفاعه دي وصفه وربنا مش عايز وصفه لما مفيش شفاعه ها واحد تاني قال لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر ها واحد ثالث قال لك مفيش مش ع- امر يلا بقى كل واحد بقى في حاجه مش جايه على دماغه مش عارف يفبركها في دماغه ويقول لك معلش اقنعني اصل كل حاجه لازم كل حاجه بالاقتناع ايوه اقتناع بشهاده علم شهاده هقول لك اه لكن علم غيب لا ولذلك تعالى بص ساعات احنا نغلط في ايه بقى يجي واحد يقول للتاني هو ال- الخمر حرام ليه؟ ليه ربنا حرم الخمر؟ انت عايز الحق بقى في الصح هنا؟ اه تقول عشان ربنا حرمها. ايه ربنا حرمها ليه؟ عشان هي حرام. ايوه يعني هي حرام ليه؟ قلت عشان ربنا حرمها. هي حرام عشان بص اوعى ام الاثنين كده ربنا حرم عشان حرام حرام عشان ربنا حرم ربنا حرم عشان هي حرام اوعى تستبرك اوعى ت- اه لا بص بالعقل بقى اه عارف الخمر حرام ليه؟ عشان آه، بتسكر بتسكر فطبعا الواحد لما يسكر عقله بيضيع فممكن ولا عايز ولا يعمل حاجه مش عارف ايه اه بس يعني هي عله التحريم للخمره السكر اه طيب هيرد عليك يقول لك ايه؟ طب ولو جبت معلقتين خمره وانا باكل بقى الفول الصبح كده بدل ما احط الليمون هجيب معلقتين خمره وهرسهم على الطبق بتاع الفول واكل المعلقتين يسكروني لا مم. اعمل لا لا لا لا اصل ما اسكر كثير فقليل حرام الله يبقى انت حرمتها بايه ما حرمتهاش بالمخيخي بقى ما حرمتهاش بالعقل هنا انت عملت تفسر لي. لا ده انت حرمتها بالشرع اهو وقلت ما اسكر كثير الخمره حرام عشان ربنا حرمها بتسكر ولا ما بتسكرش ده موضوع تاني الخنزير حرام ليه؟ ها؟ ما ربنا اباح لنا كل المأكولات لكن قال لك ده لا اختبار وامتحان زي كل المشروبات حرام لكن الخمر لا اللي ما, ما خمر العقل بس يجي يقول لك لا اصل الخنزير حرام عشان فيه نزعه شرطيه اصل بيجيب برود جنسي اصل بياكل قاذورات كل الكلام ده مردود عليه بالعقل بتاعك بقى ما دام فسرتها بالعقل يبقى بالعقل ها؟ هقول لك هجيب خنزير وهتاكد بالاطباء انه ما فيهوش دوده شرطيه مع ان في بعض البقر في دوده شرطيه مم. وهجيب الخنزير ده هح- هحميه واليفه انا واكله من اكله وهنيمه في حضني انت مالك ها يبقى ايه اكل بقى بعد كده ها الزنا حرام ليه اوعى تقول لي اختلاط انساب طب افرض واحد عاقل مع واحد عاقل افرض السبت بيرو فتره الامان افرض استخدام عازل طبي مفيش خلفه يا سيدي هتيجي يبقى حلال بتفسر ليه بتفبرك ليه مين قال لك الاسلام متهم في قفص الاتهام وانت المدافع عن الاسلام سيد القاضي حضرات المستشارين انما وكيل بريء مين قال لك م- م- ان ده وكيل ومين قال لك تقعد تف- تفبرك كل حاجه في الاسلام وتبررها انا اجي على الكافر اللي مش مؤمن بالله واقول له في الله الاول تؤمن بالله اه تؤمن بالغيب انما انا حافظ بقى كل حاجه في الاسلام وعندكم في الدين اه استنى استنى هو عندنا اصل اه مش واخد بالك اصل رب ايه اللي اصل ايه اللي اصل ده ربنا بيعلمني في العبادات الطاعه المطلقه وادي ابسط مثل يبقى اوعى تقول لي ان انا بتوضى عشان يبقى في نظافه وبتاع طب ما انا طالع من الحمام طالع من الحمام ونضيف اهو بس اخرجت ريح برضه اتوضى مع اني نضيف وبعدين بجيب من التيمم بجيب من الارض واحط على وشي ما ده نظافه اوعى تفكر اوعى تفبرك ما حدش قال لك تعمل كده طب ما في الحج اهو استحباب التيمم في كل شيء لا بنخلي الكعبه على الشمال وبنبوس حجر وبنطيب حوالين حجاره وبنمسك حجر نرمي حجر اوعى تقول ايه اوعى العقل يخش هنا مفيش عقل هنا في سمعنا واطعنا في سمعنا واطعنا سيدنا عمر يقبل الحجر الاسود يقول اعلم انك حجر ما تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت احنا ما بنقبلش مش من الناس الكاتب تقول لي انا خدت الدوري وكاس عمل موسم الكاس وبعدين موسم جديد هو ده حجر اسود الحجر الاسود بس هو اللي يقبل ده لكن ليه ما اعرفش ليه ما اعرفش ليه هو الله امر ربنا قال الفجر ركعتين والظهر اربعه مع ان اي نشيط هنا وهنا بشتغل ما فيش حاجه اسمها ما ما تبررش ما تدخلش العقل في علم الغيب ولا اوامر الله تقول سمعنا واطعنا شغل عقلك في علم الشهاده والع... و- وعلم الغيب دخله على قلبك هكذا العقل يحترم بانك تخليه في وظيفته علم الشهاده اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته